أحبائي المشاهدين في تلفزيون الحياة وفي غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا اليوم بالحضور كالعادة جناب القوم زكريا بطرس أهلا وسهلا أتسابونا اهلا بيك مرحبتين أهلا بك أهلا.
آه، حوارنا اليوم حوار بناء وفعال كما اعتدتم وكما عودتونا أن نتو- وتوقعتم منا طوال الوقت آه، وقبل أن نبدأ برنامج اليوم سيباركنا آه، قدس أبونا بصلاة يرفع فينا فيها قلوبنا إلى عرش النعمة تفضل قدس أبونا أشكرك سلام لكم أيها الأحباء من جديد ونحن في غاية السعادة وقمة الانبساط بوجودنا وإياكم في محضر الله وبنطلب بركة من ربنا بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين كم نحن سعداء يا رب أن تكون لنا علاقة شخصية بيك والواقع أنت صاحب الفضل فيها فأنت الذي بدأت معنا هذه العلاقة عندما ظهرت في صورة إنسان ووجدت في الهيئة كعبد أطعت حتى الموت موت الصليب اجتاز الجسد في الموت ولكنك لن تموت إلى الأبد أنت حي موجود تعلن لنا حبك وتعلن لنا حنانك الآن يا سيد نريد أن تكون بيننا وبينك علاقة حبية اللي محرومين من حبك يا سيد اقرأ على أبواب قلوبهم لتنفتح فيقبلوك وينشأ الحب في الداخل بسكيب محبتك في أعماق قلوبهم بارك كل نفس ماثلة قدامك بارك كل نفس تشاهد البرنامج بارك كل نفس تستمع إلى صوتك باركنا بكل بركة روحية ترانا في احتياج إليها لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين الله يبارك حياتكم آمين آمين.
تفضل شكرا عزيزي.
قدس أبونا مرحبا آه، طبعا آه، يحلى القول لما نسمع اختبارات العابرين ونشوف آه، ازاي ربنا بيتعامل معاهم وفي قلوبهم وازاي بينور الضلمه اللي كانت محطوطه جوه القلب ويحولها الى نور شعاع جبار بيوريني قد ايه محبته لينا فهنروح للادمن دلوقتي في الغرفه ونسمع مع بعض اختبار احد العابرين ادمن اتفضلي المايك الرب يكون معاكي
شكرا جزيلا على المايك آه، معانا حبيب الرب النهارده وهنستمتع بان احنا نسمع اختباره دلوقتي اتفضل حبيب الرب معاك المايك
نعمة والسلام والمجد لكل الموجودين في الروم والسلام ونعمة رب المجد يا قدس أبونا نقبل الآيات أنا هحاول أختصر اختباري عشان أنا عارف في الوقت في ثلاث نقاط أساسية هي حالتي قبل ما أتعرف على رب المجد إزاي اتعرفت على رب المجد والتغيير اللي تم في حياتي بعد التعرف على رب المجد آه الاسم حبيب الرب ما أعتقدش هيفرق كتير أنا اسمي إيه النشأة أسرة مسلمة متدينة ولكنها غير متزمتة آم، كان عندي حب كبير جدا ان انا اعرف أك- اكتر عن الاسلام آه، اتخبطت الاول كتير جدا ما كنتش عارف ابدا منين ما كنتش عارف ابتدي من العقيدة او ابتدي من السنة آه، ابتديت اتعرف على ال- الجماعات الاسلامية كان أول لقاء مع جماعة الإخوان المسلمين وكان معظم الكلام في الوقت ده عن السيرة النبوية آه، حسيت بمفرقات واضحة وغريبة جدا في الكلام عن السيرة النبوية آه، تعظيم وتأليه الرسول بدون سبب مع أن الرسول قال ما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي لاحظت المفرقات الواضحة والغريبة ما بين آيات القرآن ونظرة الرسول وأصحابه والخلفاء الراشدين لأهل الملل الثانية زي اليهود والنصارى آه، في الفترة دي كونت عندي فكرة عن أي دين تاني إن هو دين محقور وذمة محقورة وده كلام وصف قاله عمر بن عمرو بن العاص لما كتب كتاب عمر بن الخطاب بيصف في أرض مصر بيقول بالنص أهل ملة محقورة وذمة مخمورة يحرسون بطون الأرض ويبذرون بها الحب يرجون بذلك النماء من الرب لغيرهم ما سعوا من كبهم الكلام ده موجود في كتاب اسمه النجوم الزاهرة والقاهرة كتب كتاب اسمه أبو المحاسن بن تغري أتباكي دي الفكرة اللي أنا خدتها عن أهل الكتاب وبس كانت ابتدت عندي بقى مشكلة إن أنا ابتديت أشوف آيات القرآن اللي بتتكلم عن أهل الكتاب آيات بتقول إن هم مؤمنين آيات بتقول إن هم كفرة آيات بتقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آيات بتقول قاتلوهم ابتديت أسأل حصل أول صدام معاهم المفروض إن أنا ما كانش أسأل وترد عليا بآية قرآنية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم ما كانش قدامي خيار تاني ما ما حاولتش اعرف عن اي دين تاني قلت يمكن الجماعة دول ما يعني مش على دراية كتير ب... ب- بالاسلام ابتديت انتقل للجماعة السلفية ومع الجماعة السلفية ابتدت بقى الطامة الكبرى ابتديت اسمع حاجات ما سمعتش عنها قبل كده رضاعة الكبير آه، زوجات الرسول ومفارقات الزواج وخطط زواج الرسول حاجات كتيرة جدا يعني أنا مش عايز أخش في تفاصيل يمكن النقطة اللي شدتني في ال- في الفترة دي إن تجسد الله في القرآن يعني لما كنت أبتدي أسأل على موضوع تجسد الله في القرآن زي ما ورد في آيات القرآن بس مش عايز أطول وجه الله سورة الرحمن الآيات من 26 27 كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أعين الله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أيدي الله الله يتكلم الله يكتب آيات كتيرة جدا بتؤكد إن إله الإسلام إله متجسد ولما ابتديت أسأل في النقطة دي كان الرد برضه غير مقنع بالنسبة لي وكان الرد كالتالي الكم معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة فابتديت أسأل نفسي يعني أنا لو هبتدي أعبد إله مجهول يعني إله مجهول وأنا مش مسموح لي ان انا اسأل في اي حاجة ولا في صفاته ولا في اسمائه فانا بعبد مين يعني انا أنا بعبد مين مم، اسئلة كانت كتيرة قوي بت- بت- بتدور في ذهني وفضلت حصلت مرحلة ان انا يعني ابتعدت شوية ما بقتش اصلي ما بقتش اصوم ما- ما اهتمتش وابتدى حوار آه، بيني وبين آه، صديق مسيحي ابتدى يسألني فيه وابتديت اسأله فيه طبعا في الفترة دي أنا كنت بدافع دفاع مستميت دفاع مستميت حتى نفس الأسئلة اللي هو كان اللي أنا كنت بسأل فيها كنت بدافع عنها دفاع مستميت وأكني أنا ذو علم وذو دراية طلب مني إني أبتدي أعمل مقارنات بين آه، رب المجد يسوع المسيح ومحمد رسول الإسلام من قلب القرآن وابتديت أعمل فعلا المقارنة طبعا ما فيش وجه للمقارنة المسيح في القرآن كلمة الله وروحا منه ولما ابتديت أسأل يعني إيه كلمة الله برضو ما فيش ردود ولما ابتديت أسأل هل كلمة الله أزلية بأزلية الله أم كلمة الله مخلوقة برضو ما فيش ردود ولما سألت هل القرآن مخلوق باعتبار أن القرآن كلام الله قالوا لا أن القرآن مش مخلوق فأنا قلت بالتالي إذا المسيح غير مخلوق وابتديت نت- لقيت نفسي يعني ابتدوا يكفروني ويبتدوا يبدعوني وانت بتتبع الجهمية وغير الجهمية فحسيت ان فعلا يعني مشايخ الاسلام مع احترام الكامل ليهم عاجزين عن الرد على ابسط الاسئلة اللي ممكن تدور في اي عقل مسلم بيفكر والمطلوب مني كمسلم ان انا يعني اقفل عقلي واتبع الكلام اللي موجود في القرآن او الكلام اللي هما بيقولوه بدون ادنى تفكير طبعا انا رفضت الموضوع ده رفض تام وابتديت ان انا ابتدي اقرا في الكتاب المقدس وابتديت اسال وابتديت اعرف من ضمن المفارقات ال- ال- العجيبه يا قدس ابونا انا انا فاكر اليوم ده كويس جدا كنت طفل صغير وكنت ساكن جنب كنيسه فنزلت الصبح واخد مصروفي زي اي طفل المفروض هينزل يشتري يعني اي حاجه حلوه ح- هيبقى ليها مصروفه وهيرجع بيتهم لقيت نفسي رايح جنب الكنيسه وكان اليوم ده عيد السعف اطفال المسيحيين كانوا لابسين طبعا هدوم جديده وكده معيدين فانا لقيت نفسي بشتري زعف وواقف وسطيهم ماسك السعفه ورافعها وانا مش عارف انا بعمل كده ليه فاعتقد ان ال- ال- ال- رب المجد يعني هو اراد ان هو يتعامل معايا
الصوت بيقطع
يمكن باسلوب مختلف عن الاختبارات اللي انا
هاكينج بقى يا.
هاكينج حدثهمش غير الهاكينج انا سمعتها في المهم وعمري ما كرهت حد كتاب المقدس اتعرف على شخص ربنا يت- واتعرف على التعليم السامية برضو الشيطان كان بيحاربني من من من اكتر من وازاي وازاي وازاي وازاي وزي ما عملت وانا مسلم ابتديت اسال كنت بسال المشايخ ابتديت اسال رجال الدين المسيحي وعلى راسهم طبعا ابونا زكريا بطرس المسيح طول في عمره ف- وجدت إن كل سؤال
هاكينج هاكينج ليا او كل سؤال ليه
ممكن نعمل تشيك على الصوت
أنا- أنا- هي مشكلة تقنية من الإنترنت إجابة وإجابة منافية ابتديت أطلب المسيح في صلواتي مم.
وأقول له يا رب لو أنت فعلا الإله يعني أنا أنا تعبان مش قادر أوصل ما كنتش قادر أوصل بعقلي وبفكري البشري المحدود لطبيعة الله الغير محدود ابتدت تظهر لي مجموعة من العلامات لما كنت برفع وشي كده للسما وادعي كنت مالي كنت بشوف صورة رب المجد بين السحاب لو كنت بصيت بين اشجار او بين اوراق اشجار كنت بشوف صورة رب مجد موجودة بين الشجر دول ابتديت اقرا اكتر في الكتاب المقدس ابتديت اسال اكتر اشكر رب المجد ربنا لمسني آه، النقطة اللي أحب أأكد عليها في, في اختباري يعني عشان إخواننا المسلمين كمان اللي بيقولوا يعني إن في حملات تبشيرية أو غير تبشيرية. لما كلمت مع أبونا زكريا وطلبت منه إني أتعمد أبونا حدد لي ميعاد واليوم ده رحت وكان المفروض إن أنا أتعمد الساعة 11 الصبح. اليوم ده عماد اتأخر لغاية تقريبا الساعة 10 ونص بالليل. لغاية 10 ونص بالليل. وقبل ما ابونا يعمدني ابونا تقريبا فضل يسالني ساعه ساعه ونص عن المسيح وانا علاقتي بايه بالمسيح وازاي عرفت المسيح واسئله كتيره جدا وكاني انا يعني دارس لاهوت فبعد ما ابونا سالني و... وعمدني فسالت ابونا سؤال قلت له يا ابونا انت يعني عصرتني ساعه ونص قدسك بتسالني أسئلة له- لاهوتيات وأنت عارف يعني أنا إنسان جديد في الإيمان فأبونا قال لي كلمة الكلمة دي مش هقدر أنساها قال لي يا ابني قول لي أنا عايز أتعمده دي أمانة اليوم ده قد إيه احترمت قدس أبونا اليوم ده قد إيه قدرت أبونا فيعني الكلام اللي بيتقال من من اخواننا المسلمين وبيرددوه العامة وبيتردد في الجرايد وفي التلفزيونات ان في حملات تبشيرية الكلام ده ما هو صحيح بالمرة لان ابونا قبل ما ي... ما يعمدني تأكد كويس جدا من ايماني التغيير اللي حصل عليا بقى بعد ما قابلت المسيح في حاجات كتير جدا اولها نظرتي للبشر عموما نظرتي للبشر عموما أعتقد أنا كنت عنصري بدرجة ما- لا- لا يمكن لبشر أن يتخيلها متعصب لكل ما ما هو عربي متعصب لكل ما هو مسلم بغض بغض النظر هو على صب آه نظرتي للمرأة وأنا مسلم 23 آه المرأة شؤم طبقا للحديث النبوي اللي بيقول الشؤم في ثلاث الدار والمرأة والفرس الكلام ده كله اتغير الكلام ده كله اتغير ببص للناس كلها بنظرة حب ببص للناس كلها انها متساوية بطلب من ربنا في كل صلوة ان ربنا ينور عقول وقلوب ناس كتير ويجعل الكلام اللي بيسمعوه يعني عن طريق قدس ابونا وعن طريق حلقاته وعن طريق البلتك يعني ي- ي- ي- يجعلوا بجد ان هم ي- يلمس قلبهم ويعرفوا الحق ويتحرروا بالحق يا رب.
آه، العشرة مع المسيح آه، جميلة جدا وفي نفس الوقت ما هي سهلة يعني أنا كنت بسأل أبونا في مرة من المرات عن آه، إنجيل معلمنا متى والإصحاح الخامس وبالتحديد التطلبات التسعة فبقول له أبونا صعب قوي إن الإنسان يوصل للمرحلة دي يعني صعب جدا أنا أنا كنت شايف إن في الوقت ده إن إن صعب صعب رد أبونا كان في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال قال لي لو فتحت قلبك للمسيح وطلبت من المسيح بكل إيمان إن المسيح يخش جواك ويعيش فيك هتلاقي الكلام ده سهل جدا وفعلا ال- يعني المسيح لما بيعيش في إنسان بيغيره تغيير كل جزء تمام، الإنسان تمام. اختلف بيحب الحياة بس ما بيحبش شهواتها بي- بيحب الناس بيقبل الناس كلهم على اختلاف طوابعهم بي- بيحب الناس كلهم على اختلاف دينهم وملتهم وعقيدتهم فعلا يعني الله محبة ده ده اختباري ب- مبسط انا انا عارف ان وقت ابونا ما سمحش باكتر من كده وعارف ان وقتكم ما سمحش اكتر من كده واشكركم على اتاحه الفرصه آمين.
العظيمه دي ليا امين وسلام ونعمة رب المجد يكونوا معاكم آمين.
وسلام ونعمة رب المجد يقص أبونا وأقبل الآية دي للمرة الثانية الله يبارك.
والمايك مع الأدب ماشي.
آه، شكرا الرب يباركك أخي الحبيب مبروك عليك الخلاص آه، بالرغم من المشاكل التقنية والهاكن اللي آه، وض- كان واضح كتير لكن الرب دايما معاك ويبارك خدمتك هنسمع آه، تعليق أبونا على الاختبار الرائع دوت وإزاي عمل المسيح- يسوع المسيح في قلوب البشر تفضل أستاذ أبونا شكرا جزيلا وانا معجب جدا بالاختبار بتاع حبيب الرب لانه جاي يعني احنا بنشوف دلوقتي اختبارات متنوعه نعم ناس جايه من خلفيه ما بتعرفش حاجه عن الدين اصلا الاسلامي يعني معتم عليها وناس جايه من عمق الجماعات الاسلاميه والفرق الاسلاميه المختلفه نعم.
فنشكر الرب من اجل لمسات الله ان الله فتح قلبه لكل الناس ومستعد يعطي نعمته لكل الناس نعم
فده بيورينا فعلا انك انت مهما كنت شكلك ايه صفتك ايه علمك ايه وضعك ايه انت فين ما بيهمش الله اب للجميع محب للكل يستطيع ان يغير بمثل هذا الاقتدار وعجبني قوي في كلامه آه، من علامات التغيير انه كان عنصري واصبح محب لكل نعم، الناس نعم.
دي علامه مهمه جدا وعشرة المسيح القوية بعمل المسيح في الداخل العميق ربنا يباركك ويزيدك من النعمة ويسب ويخلي اختبارك أيضا سبب خلاص للكثيرين مثلك آمين اللي سمعنا الآن أمين امين امين امين آه بنيجي دلوقتي لموضوع الحلقه وزي ما تعودنا اتسابونا هيكلمنا عن موضوع يخصنا كمسيحيين ويقارن ايضا بالاسلام يقرب وجهات النظر بس الموضوع النهارده ي- يتقارب الى قلوبنا اكتر من اي حاجه تانية وهو العلاقه مع الله علاقتنا مع الله علاقه المسلمين مع الله وهنشوف أي هي العلاقة وأين توجد العلاقة فضل أسابونا شكرا جزيلا آه، آه، ربنا يباركك ويزيدك من النعمة الحقيقة احنا بعد ما عرفنا الله وعرفنا صفات الله بناتي بالتبعية إلى العلاقة مع الله العلاقة إيه كنه هذه العلاقة إيه طبيعة هذه العلاقة مع الله كيف تكون نشوف برضه في المسيحية وبعدين نشوفها في الإسلام لأن زي ما بقول في مسيحيين ما بيعرفوش إيه اللي في الإسلام ومسلمين ما يعرفوش إيه اللي في المسيحية يقولوا عليهم كفرة ومشركين بالله و- ونجسين زي ما سمعنا لكن هنشوف ايه العلاقة بالتحديد أهم ما في العلاقة بيننا وبين الله أنها علاقة حب كامل مشاعر حبية والدليل على كده الكتاب بيقول في يوحنا إصحاح 3 آية 16 يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية حب هكذا أحب وفي رمي أصحاح خمسة وعدد ثمانية يقول الله بين محبته لنا لأنه نحن بعد خطاة خطاة مات المسيح لأجلنا وفي سفر أرميا إصحاح 31 وعدد ثلاثة يقول محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك آدمت لك الرحمة محبة أبدية لا تنتهي ولا تتغير لأن الله لا يتغير فحبه لا يتغير وعشان كده فوشع يقول إيه إصحاح 14 وآية 4 أنا أشفي ارتدادهم أنا أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا عبارة قوية جدا يعني أنا بحب اللي بيحبني لكن الله يحب الإنسان فضلا من غير ما يحبه من غير ما يعمل أي حاجة الله حب ولا يعرف إلا أن يحب وعشان كده أوصانا أن نحب حتى الأعداء نعم أحب أعداءكم فالله محبة الله حب وكمان كي- عشان كده إحنا بنحبه لأن هو حبنا الأول لأنه بيقول كل فعل له رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه إلا في الروحيات ما يقدرش يكون عندنا حب قد محبة ربنا لأن الله غير محدود حبه غير محدود وأنا إنسان محدود قلبي محدود حبي محدود لكن ربنا قابل نعم نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا أولا المسيحية علاقة حب تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك حب ليه؟ جاء منين الحب ده؟ من الله نعم محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا حب إلهي بينسكب في القلب نقدر نحب بيه ربنا ونحب بيه أيضا الناس طيب أمال العلاقة في الإسلام تقول إيه بقى تعرف إيه هذه العلاقة الحبية اللي بيننا وبين ربنا بيعترض عليها القرآن مش ممكن مش عايز حاجه اسمها حب بين الانسان وبين الله يا سلام اه انا مش بالف انا هقرا لك في سوره المائده ايه 18 سوره المائده ايه 18 وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه الله مشكله وقضيه ومش مقبولة قالت اليهود والنصارى وهنناقش الآية ديت فيما بعد إيه هو وجه الاعتراض بتاع ال- القرآن على إن الله بيحبنا وإحنا بنحبه يا خبر للدرجة دي حتى لما يلاقوا حد بيحب ربنا لازم يبقى ده غلط ما ربنا إيه آه ربنا مكار وجبار ومضل يا.
لكن مش إله الحب خسارة طب امال ايه العلاقه بين الانسان وبين الله في الاسلام ايه هي اولا هي علاقه فرائض فريضه في سوره التحريم وطبعا الفريضه خاليه من الحب ومشاعر الحب ده فرض لازم تعمله نعم
في سوره التحريم ايه 2 يقول ايه قد فرض الله لكم تحله ايمانكم يعني الحلفان ممكن ايه يبقى له تحليل نعم
فرض الله وفي سورة آه، وفي صحيح البخاري يعبر ويقول إيه عن جابر قال كان رسول الله إذا أراد الفريضة ده في صحيح البخاري ده هذا هو صحيح البخاري ويا ريت الكاميرا تقدر تركز عليه شوية أهو صحيح البخاري شكرا في صحيح البخاري حديث رقم 402 يقول لك عن جابر قال كان رسول الله إذا أراد الفريضة استقبل القبلة فريضة نعم.
وأيضا في صحيح البخاري حديث 1538 عن عبد الله بن عباس قال جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج رغم أن الحج كان قبل ال- الإسلام في الجاهلية وكان اسمه الحك لأنه كانوا بيروحوا يحكوا نفسهم في الحجر الأسود زي ما قلنا قبل كده فريضة الحج بقت ح- فريضة ولكن إذ أدركت الفريضة دي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة يعني ما يقدرش يركب أفأحج أحج أفأحج عنه تحج, تحج بدل أبوها أفأحج عنه تفتكروا ليه لا نعم وكان ذلك في حجة الوداع فريضة الصلاة فريضة وطبعا فيها افصال فريضه دايما فيها افصال آه، في فريضه الح- آه، الصلاه في ليله الاسراء والمعراج وده لنا حديث تاني فيها آه، نزل محمد من سدره المنتهى وقابل موسى فموسى قال له ربنا قال لك ايه؟ قال له قال لي خلي امتك تصلي خمسين صلوه قال له خمسين صلوه انت فين؟ روح قول له الشعب بتاعي ما يفهمش ما يقدرش يصلي خمسين صلوة قال كأن ربنا مش فاهم يعني فطلع محمد لربنا وقال له يعني دول خمسين صلوة كتير ويا ريتك تخفضهم لنا شوية وبتاع قال له ماشي خليهم 45 فنزل فرحان discount 10% فنزل جد ما موسى قابله قال له عملت ايه؟ قال له خدت 10% discount 45 ص- قال له- قال له شعبك ما يقدرش على الحاجات دي روح قول لربنا كما لو كان موسى بيفهم اكتر من ربنا فطلع موسى آه، محمد لربنا و- وقعد الديسكاونت يشتغل بقى ل 40 ل 35 ل 30 ل 25 ل 20 لحد ما وصلت خمسه فصار لانها فريضه فنزل عند موسى موسى قال له حصل ايه؟ قال له وصلناها الخمسه قال له دول كتير امتك ما تقدرش عليها خبر ابيض قالوا لا انا اتكسفت من ربنا بقى مش هرجع له تاني احنا مش بننكت مش بننكت ده شر البلية ما يضحك نعم
لأنها فريضة ففيها افصال فين بقى المسيح لما يتكلم عن الصلاة يقول صلوا كل حين صلوا ولا تملوا لسه حب والحب ما يتشبعش منه لكن الفرق بين الفريضة وبين المحبة يبقى العلاقة الأولى في الإسلام هي علاقة الإيه؟ الفريضة العلاقة الثانية اللي بتربط الإنسان بالله هي علاقة الخوف نعم.
الخوف من عقاب الله أنا بحثت سيرش كده في القرآن والأحاديث لقيت إن عدد الآيات الكلمات اللي في القرآن والأحاديث عن العقاب والعذاب والنار والسعير والجحيم وجهنم لقيتها عشرين ألف 253 كلمة يعني فوق العشرين ألف كلمة عن السعير والنار والموت والعذاب وعذاب القبر إلى آخره في سورة الفتح آية 48 مثال يعني يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله لازم رسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا طب يا عم اللي مؤمن بالله فيها ايه لا لازم ورسوله عشان خاطر الناس تمسك بمحمد ما تسيبوش في سورة التوبة آية 61 إلى 63 يقول ومنهم الذين يؤذون النبي آه ده احنا جينا في الكبيرة بقى يؤذون النبي مالهم دول ألم يعلموا أنه من يحادد يعني يخالف الله ورسوله ها فإن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يؤذون النبي خوف هتروح جهنم وانا بعتقد ان الخوف ده هو اللي مخلي اخواننا المسلمين خايفين يفكروا نعم.
احسن لو فكروا هيسيبوا الرسول ويأذوه فيروحوا الى سعير مقيم نعم.
حقيقة الدكتور احمد الطيب في موقع الازهر على الانترنت عن الحب الالهي يقول ايه كانت الحياة في الاسلام شوفوا الكلام يحركها عامل الخوف من الله ومن عقابه ده على الازهر بقى ايوه www.الازهر.com اعمل له كليك وروح شوف الموقع هيبقى شكله ايه وبيقول لك كده في باب مفاهيم يقول لك الحياة في الإسلام يحركها عامل الخوف من الله ومن عقابه اشكر الله ان احنا لا يحركنا عامل الخوف يحركنا عامل الحب يبقى اذا العلاقه في الاسلام اولا علاقه فرائض العلاقه مع الاسلام في الاسلام بالله علاقه خوف من العقاب ثم ثالثا علاقه مصلحه طمع طمع في جناته وحورياته وخمره وولدانه الإسلام لم يتحدث عن الحياة الآخرة والتمتع بها بالوجود في حضرة الله البهية الحبية لا وعدم الانشغال بسواه لا لكن محمد أغرى الرجال بالجنة أغرى الرجال بالجنة يقول في سورة الواقعة عن الجنة من آية 11 ل 38 في جنات النعيم على سرر موضونة يعني منسوجة بالذهب واللؤلؤ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين كأس خمرة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون وإنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا يعني هن أبكارا يعني بعد كل لقاء يطلعوا تاني يبقوا بكارة من أول وجديد وكأن الرجل هم الافتراس ويتمزج بالافتراس صورة بشعة نعم.
عارف للإغراء بقى مدي كام حرية للمؤمن شوف يا عزيزي في كنز العمال للمتقي الهندي صفحة 2184 يقول لكل واحد زوجتان من الحور العين اثنين يرى مخ ساقها من وراء اللحم الحسن طب ده اللي الواحد لما يشوف عضمر هيقرف لكن يشوف مخ الساق من خلال اللحم شيء حتى رهيب في سنن ابن ماجه كتاب الزهد خد بالك انه الزهد الزهد يعني.
حديث 4481 عن ابي امامه امامه قال قال رسول الله ما من احد يدخل يدخله الله الجنه الا زوجه الله عز وجل 72 زوجه و72 من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار ما منهن واحدة إلا ولها حاجات تخزي معلش حاجات تخزي حاجات ولها قبل شهي وله ذكر يا ساتر يا رب اللهم ارحم معلش بيقولوا آه، ما فيش في الدين لا حياء في الدين لا حياء في الدين بس بضيف لها كلمة صغننة لا حياء في الدين الإسلامي أي نعم لكن عندنا حياء كبير قوي أكيد
يبقى كده شوف كم واحدة وبعدين يرجع يوصلوا بقى أقول لك على الوصول الأخي آخر ما قرأته يعني سيبك من الحاجات اللي في الوسط آخر ما قرأته بقى ونحسبها مع بعض يقول إيه في المعجم الأوسط للطبراني باب العين 6805 حديث يقول عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله القرآن ألف ألف حرف يعني مليون القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف يعني مليون وسبعة وعشرين ألف حرف هل فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين يعني مليون وسبعة وعشرين ألف زوجة مليون هنيالك يا مسلم هنيالك يا ابني يا حبيبي بس تفتكر ان ده مش حكاية ألف ليلة وليلة ها ولا ايه رأيك برضه في واحد راح يتجوز مليون و27 ألف واحدة والكلام ده موثوق به وأحاديث صحيحة المسند الحديث صحيح اه صار بقى آه هل تريد يا عزيزي الفاضل أنك تعبد إله بالفريضة وتعمل الفرض وتنجو بالأرض تعبد الإله طمعا فيما سوف يعطيك تعبد إله مرعوب منه خايف لا يرميك في النار ولا تفكر أنك أنت تشوف الإله المحب المحب الذي أحبك مستعد أن يغفر لك خطاياك ويمحي كل آثامك ويطهرك لتعيش في علاقة حب وشركة مقدسة معه فكر ربنا ادانا عقل عشان نفكر بيه وبعدين انت المسؤول عن تفكيرك ربنا في ذاك اليوم هيقول لك انت مشيت في الطريق ده ليه تقول له ما انت خلتني امشي فيه مش انت جاعل في القريه اكابر مجرميها لا مش انا يا ابني مش انا يا حبيبي انا اديتك عقل تفكر بيه وتشوف الصح فين وتسلكه طرحت ط- آه، وضعت امامك طريق الخير والشر البركه واللعنه الحياه والموت اختر الحياة لتحيا فكر ونصلي لك علشان ربنا يثبتك ويقويك ويعرفك الطريق السليم ومرحب بيك معنا في هذه الروم أمين شكرا يا أستاذ بونا. بس سؤال بسيط قبل ما نروح لل- للغرفة آه، إذا كان عدد حروف القرآن المعروفة دلوقتي 300 ألف وشوية جابوا منين المليون دول هل هناك قرآن لا نعرف عنه
آه الظاهر ان ده بقى القرآن اللي في اللوح محفوظ اللي فيه ألف آه بتاع أكيد طبعا أكيد أكيد شكرا يا أستاذ بونا. آه، أدمن اتفضلي حضرتك خدي المايك ويا ريت نسمع آه، أسئلة آه، الناس الموجودين في الغرفة آه، الرب يتمجد معاكي وإن شاء الله ال- أستاذ بونا يرد على السؤال يا ترى الأدمن موجود معانا؟
شكرا جزيلا يا احمد آه، عندنا الحقيقة أسئلة كتير آه، احنا بنحاول ان احنا نختار بس الأسئلة المناسبة آه، لموضوع الحلقة علشان ما نخرجش بره الموضوع آه، طب كونوا حكماء عندها سؤال ومحتاجة بعد إذنك رينو بيج ماوس وستريت مان وكل الناس اللي واقفة معلش أنا بختار بس ال- الأسئلة المناسبة وانتوا هتاخدوا دوركم آه، أول ما يجي السؤال يكون مناسب للموضوع المطروح آه، اتفضل اتفضلي كونوا حكماء
آه شكرا آه لايف آه تي في اهلا بيكم الحقيقه في عندي سؤال آه يعني انا محتاره فيه شويه يعني آه في سوره المائده الايه 54 بتقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه انا انا انا قاعده من ساعتها ببص على الكلمتين دول س- سوف ياتي الله بقوم يحبونه ويحبهم او يحبهم ويحبونه مهم.
آه، طب ما ربنا هو اللي هياتي بالقوم ده آه.
انا انا يعني انا مستغربه يعني في الكلام ده كتير يعني آه.
شكرا جزيلا آه، ومعاك المايك سؤال جميل يا أستاذ بونا اتفضل طيب.
حضرتك آه، هنا برضو من دي ممكن تتقال طب ما هو انتوا بتقولوا ان ربنا ما بيحبش في الاسلام طب ما هو مم.
ياتي بقوم يحبهم مهم.
ويحبونه مهم.
طب امال بتقولوا ليه ما فيش حب في القران اه بس الغريب هنا للناظر بحكمه وفطنه شوف الايه يا ايها الذين امنوا مم.
خلاص من يرتد منكم عن دينه ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه الله طب ما يحب المؤمنين دول من باب اولى اللي كانوا وياه ليه يعملهم فريضه ورعب وخوف اشمعنى لما دول يرتدوا يجيب ناس يحبهم ويحبوه طب ما كان من باب اولى يحب اللي موجودين فما كانوش يرتدوا مش ده هم عاجبني.
ارتدوا لان ما فيش حب ليه لما يرتدوا اليس من باب اولى ان يكون لو كان فعلا اله محب كان ي- يجيبهم من الاول لكن السر المخفي بقى في السؤال ده عشان ما تحتريش هو قال قبل كده بيعترض على ان مين اللي بيقولوا ان الله بيحبهم
اليهود والنصارى اليهود والنصارى فبيقول لهم لو ارتديت عن الاسلام ربنا هيجيب اليهود والنصارى ياخدوا البلد بتاعتكم كلام ليه معنى نعم وليه مغزى نعم نعم مش لان الله بيحب لا يعني هيجيب اليهود والنصارى مم.
وياخدوا ارضكم نعم.
وهو ده الرعب نعم اللي بيرعب المسلمين النهارده في كل مكان انهم خايفين يتخلوا عن الدين يجي اليهود والنصارى الصهاينه والامريكان وياخدوا ارضهم نعم فده الرعب زي ما حصل في الاندلس مهم.
يقول لك يحصل في الاندلس كده يبقى هيحصل في كل مكان كده نعم فاذا ده مش من طبيعه الله في الاسلام ان يحبهم ويحبونه لكن ده بيخوفهم لو ما كنتوش تمسكوا في الدين كويس هتبص لا خدوا ارضكم اليهود والنصارى اللي هو ياتي بقوم يحبهم ويحبونه نعم والدليل على ذلك أنهم قوم لا يخشون في الله الأول لومة لائم شو- آه، أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم ولا يخشون في الله, في الله لومة لائم أيوة.
شكرا يا أستاذ بونا آه، السؤال الثاني يا أدمن لو سمحتي آه، اتفضل المايك معاك
شكرا جزيلا يا ابونا وشكرا احمد آه، للتعليق آه، الحقيقه ابن ابو لهب آه، فقد دوره بعد اذنك رينو Street Man اتفضل معاك المايك ابن ابو لهب
آه، شكرا يا أدمن سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح مع قدسك يا ابونا نقبل أيديك وبنشكر ربنا انه بعتك لينا اثناسيوس الرسولي الثاني او آمين.
اثناسيوس القرن الواحد والعشرين آمين.
آمين.
آه، انا سؤالي معلش يا ابونا لان انا آه، قعدت فتره آه، ادرس في الاديان فلقيت قدامي آه، ايه في القران الكريم جميله جدا عايز اوضتك تفسرها لي معناها ايه في سوره ال عمران بيقول آه، رسول الاسلام او القران او ايا كان القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونني يحبكم الله إيه رأي أوتك في الآية ديت وما تفسيرك شكرا وسلام المسيح معاكم جميعا الآية يحببكم الله اه يحببكم الله نعم.
شكرا جزيلا آه، بتقول في القرآن الكريم طب كويس ماشي مش مشكلة برضو ديت من الحاجات اللي بيتقال عنها انها في محبة أهو. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يتبعوا الرسول يعني يحببكم الله دايما تلاقي محمد حاشر نفسه مع ربنا أكيد طبعا حبوا ربنا حبوني أم ربنا يبقى حبكم مش كده؟ وهذه محبة مشروطة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يعني لو انتوا تبعتوني يبقى انتوا بتحبوا ربنا يبقى ربنا هيحبكم محبة مشروطة والمحبة الإلهية غير مشروطة نعم
يقول أحبهم فضلا نعم محبة المشروطة محبتي أنا وأنت بشر عشان كده سيد المسيح قال إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم نعم.
فإن العشرين والخطاة يفعلون هكذا نعم.
لكن أحبوا اللي ما بيحبكمش نعم حبوا أعداءكم باركوا لعانيكم أحسنوا إلى مبغضيكم حب الكل نعم مش كده؟ وتتجلى هذه المحبة لما الناس صلبت المسيح ولم تتبعه
نعم.
صلبوه نعم ولم يتبعوه فعمل ايه بالحب؟ قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون نعم فاذا ده الراجل عايز ي- يقصرهم ويجبرهم انهم يتبعوه فمدخلها في ربنا ما تحب ربنا طب ما امشي ورايا عشان ربنا يحبك لا من غير ما يمشي وراك الله محبته غير مشروطه نعم ويحب إلى النهاية تفضل
شكرا يا قدس ابونا آه، أدمن ربي يبارك حياتك اتفضلي الميكروفون معاكي ويا ريت آه، السؤال اللي بعديه
آه، شكرا جزيلا يا أدمن شكرا يا ابونا طيب آه، هستاذنكم بس Life TV آه، 3 جالها سؤال اتفضلي معاكي المايك
آه، شكرا ليكي يا Life آه، TV 9 الحقيقه فعلا جالي سؤال غريب جدا والسؤال ده بيقول آه، يعني من القران من آه، ايه الصف أربعة آه، يحب الذين يقاتلون في سبيله يعني هنا بيقول ان آه، ربنا بيحب الذي ال- الذين يقاتلون فايه راي آه، قدسك يا ابونا في الكلام ده وهل هي دي علاقه آه، آه، حب ما بين الله و- وشعبه زي ما هم معتر- مع- معتبرين يعني اتفضل يا ابني
اتفضلوا يا أستاذ بونا آه، آه، الحقيقة الحب الحقيقي الحب الحقيقي هو حب مسالم نعم الحب الحقيقي بلا خنجر أو سيف نعم.
الحب الحقيقي توأم للسلام
نعم.
ولا يعيش الحب مع الإرهاب نعم.
إذا إزاي الكلام ده يتقبل ويبقى له له معنى يحب الذين يقاتلون لا يبقى ده مش حب حقيقي يعني في حب بس مش الله اللي يحب بالطريقه دي ان هو اللي يقاتل الله بيامر بالحياه لا بالموت نعم.
يقول كده هل مسره اصر بموت الخاطي يقول السيد الرب الا برجوعه عن طرقه فيحيا نعم.
ربنا ما بيخلصش على البني ادم ربنا بيعالجه لان الانسان مريض بالخطيه نعم محتاج الى علاج لكن لو واحد مريض بالخطيه مريض حتى بالجسد نقتله مش ممكن دي جريمه فما بالك انسان مريض بالروح تقتله ازاي هل الاله يحض على القتل وهو الذي يحيي
مش ممكن مش ممكن خدت بالك فاذا يحب الذين يقاتلون في سبيله يبقى اله تاني غير الاله الحقيقي نعم الاله الحقيقي اله حب مع سلام
نعم
مع عطاء وليس مع اهلاك يبقى هم بيتكلموا عن الله وليس عن الجاد نعم.
عن إلوهيم نعم خد بالك؟ فعشان كده لازم نفرق بين شخصية الله ده شخصية إله قاتل يحب الق- القتلة نعم لا مختلف تماما عن إلهنا اللي بنعبده طب معنى كده إذا كنت أنا غير قادر على القتال معناته أنه بيكرهني
اما هو لا فتوى برضو يعني ما هو واحد كان طلع آه، أح- واحد ما طلعش الحرب لانه كان آه، عاجز فلما الرسول نزل الايه فقال له طب وانا يا رسول الله فجه منزل له ايه تانية انه لا انت مقبول برضه ما فيهاش مشكله يعني هاند ميد أكيد طبعا Handmade.
أكيد أكيد طبعا. أكيد شكرا أتسابون السؤال اللي بعديه أدمن رب يبارك حياتك اتفضل المايك معاك
شكرا جزيلا آه، في عندنا سؤال تاني مهم برضو آه،
اتفضل
اخونا رينو آه، عايز يساله اتفضل يا رينو معاك المايك
إيه الصوت شكرا اختي العزيزه Life TV 9 آه، سلام رب المجد الهنا الحقيقي معاك قدس ابونا وقبل ايادي آه، ربنا يبارك في خدمتكم الحقيقه وتسابونا في آه، في الاسلام آه، فرائض خمسه وهو وهي آه، شا- الشهادتين طبعا والصلاه والزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع اليه سبيلا آه، دي آه، بيشترط فيها الإسلام على المؤمن المسلم آه، يدخله الجنة آه، بيها فهل لدينا في المسيحية آه، فرائض آه، مقابلة لتلك الفرائض الموجودة في الإسلام آه، شكرا أبي الحبيب وأقبل أيادي مرة أخرى عيش وربنا يبارك خدمتك عيش اتفضل يا أتسابون هو الحقيقة الفريضة يعني الواجب والإجبار مفروض عليك تعمل كده نعم.
وحيث أن الله في المسيحية هو إله المحبة فما فيش فرض في تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك نعم
وواحد القديس أغسطينوس تعليقا على هذا الكلام قال حب وافعل ما شئت لأن محبة المسيح تحصرك نعم
المسيحية حب حب وعلاقة محبة وشركة محبة بين الإنسان وبين الله أما الواجب والفرض والبتاع- يعمل الفرض وينقب الأرض واللي ما يعملش الفرض يروح جهنم لا غير مقبولة ده المسيح ربنا نفسه قال كده قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه بيعمل الفريضة بشفتيه نعم أما قلبه فمبتعد عني بعيدا ها وباطلا يعبدونني
نعم.
العملية مش حكاية فرض بعدين بيتكلم على برضه على الناس اللي بيصوموا فرض يقول لك، أهذا صوم أختاره أن تحني مثل الأسل رأسك وتعمل مش عارف الألباندا بتاعت الصوم بتاعك لا مش ده الصوم اللي انا اختاره انا عايز صوم من اجل علاقه شخصيه تربطك بيا صوم عشان تنمو في النعمه نعم.
صوم عشان تتقوى في الروح ما هياش فرائض دي وسائل عندنا الحاجات اسمها وسائل نعمه وليست فرائض قهر نعم.
واشكرك جدا آه، رينو من اجل سؤالك عزيزي فاضل سؤال جميل جدا شكرا يا قدس ابونا أدمن اتفضلي المايك مع حضرتك ويا ريت السؤال اللي بعده
شكرا جزيلا احمد وشكرا يا بونا حضرنا عارفه ان وقتكم آه، خلاص بيخلص في الحلقه آه، طب بعد اذنك Street Man المنهري عنده آه، سؤال اتفضل
آه، شكرا آه، اختي حنه سلام المسيح مع الجميع وسلام خاص يا ابونا زكريا وقبل الايادي يا ابونا آه، قدس ابونا انا عندي سؤال صغير قوي آه، قدس ذكرت الخوف من عذاب القبر وكانت في سياق الكلام يعني على الماشي كده آه، السؤال ايه هو عذاب ال- القبر بالظبط واشكرك يا ابي والمايك آه، معك شكرا جزيلا يا عزيزي هو الحقيقة علاقة الخوف من العذاب عذاب النار وعذاب القبر وعذاب آه، آه، غضب الله دي سمة آه، التعاليم الإسلامية آه، عذاب القبر بالذات اللي انت بتسأل عنها آه، جاء في فتح الباري للعسقلاني الجزء الأول صفحة 850 بيب- بيشرح بيقول يضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه يعني تخش في بعضها الضلع ده يخش في الضلع ده فيشتبكوا مع بعض كده يعني القبر يضيق يا نهار أبيض ده أنا فاكر واحدة مسلمة كانت بتقول لي من المنظر ده ما كنتش بنام الليل ازاي هنتفعص كده وعظمي هيخش في بعضه ازاي مش قادر اتصورها رعب يقول لك ثم يقيض الله له اعمى ابكم معه مرزبه من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيضربه بها ضربه يسمعها ما بين المشرق والمغرب فيصير ترابا وبعد ما يصير ترابا يقومه تاني يقول له لا انت هتبقى تراب لا ده انت لازم تقوم تاخد لسه عذابك تاني ايه بقى وعن أبي هريرة عن الرسول إنه ليسلط عليه تسعة وتسعين تنين واستطرد قائلا أتدرون ما التنين؟ نعم هو سبعون حية ولكل حية تسع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون الثعبان أقرع طب يطلعوا كام بقى راس؟ 99 في 70 في 9 تطلع 62370 راس تعبان ايه الرعب ده ايه الرعب ده يا عم الحكايه حب يا ابني مش بالرعب ولكنه بالمحبه انا اصلي الى الله ان يعطى الله نور لاحباء المسلمين ليخرجوا من هذا الخيال والخداع ليروا النور نور المسيح الرب معكم امين
شكرا يا أتسابونا آه، شكرا يا جماعة في الغرفة آه، للأسف الوقت خلص آه، رسالتي لأخي وأختي المسلمين عايزكم تعرفوا إن يسوع بيحبكم واللي احنا بنقوله دوت مش عشان احنا أحسن منكم أو في حاجة تانية لا لكن يسوع حبه فينا خلانا نحبكم وأرجوكم فكروا في الكلام واطلبوا محبة الله صلاتي من قلبي أن يريكم الله فضل وجهه وشكرا وإلى اللقاء في حلقة أخرى شكرا يا أستاذ بوني شكرا عزيزي